من له أذنان للسامع فليسمع المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي للأمبرويزم العباسية يقدم لكم سلسلة عظات قيلت عن النيوذ العظة السابعة والأخيرة عن أيدي شهداء
ما يقوله الروح للكنائس
باقي البرية العظام أكثر من رجال الخدمة وأكثر من رجال التأمل يعني البطاركة والأساقفة والكهنة رجال الخدمة والآباء الرهبان زي أنبا أنطونيوس أنبا مكاريوس رجال التأمل الشهداء أعظم من الخدام وأعظم من التأمل والعبادة لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى أعلى درجة من درجات الحب والسيد المسيح بيقول ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحبائه فهم وصلوا إلى عمق الحب الحب لله ودلوا باستشهادهم على انهم احبوا الله اكثر من كل شيء كون انهم يقدموا حياتهم ويموتوا معناها انهم احبوا الله اكثر من الاهل لانهم هيفرقوا الاهل ويروحوا لربنا واحبوا الله اكثر من المال واكثر من المناصب واكثر من كل شهوات الدنيا واكثر من العالم نفسه وساعة الموت بالذات كان ينطبق عليهم انهم لا يحبوا العالم ولا شيء مما في العالم لان لو كان عندهم محبة اي شيء في العالم كانوا ترددوا لكنهم دلوا بتقديم حياتهم على انهم ساعه الموت كانوا زاهدين في كل شيء زهدوا في كل شيء وماتوا عن العالم والاشياء التي في العالم ولم تعد لهم في العالم شهوه معينه يحرصون على الحياه من اجلها يبقى طبعا اكتر من النساك هكذا كان الشهداء بالنسبة لموتهم ناس لا يخافون الموت ولا يخافون العذاب ولا يخافون الألم ولا يخافون المحاكمات ولا يخافون الإهانات لا يخافون شيئا على الإطلاق كانوا مثالا للشجاعة التي لا مثيل لها وكان الحكام يتعجبون من شجاعة هؤلاء الناس وكيف يقابلون الموت بلا خوف بل كانوا حينما يحاكمون ويسجنون يملؤون السجون ترتيلا وتسبيحا وتهليلا وصلاة وكأنهم في أفراح وكانوا السجانين بيتعذبوا منهم ايه الفرح العجيب ده اللي موجود عند هؤلاء الناس ايه عدم الخوف من الموت ايه عدم الاضطراب ولا اضطراب ولا قلق ولا تعب ولا اي حاجه نفوس تبتهج بالموت أكثر من الحياة ده القديس أبي فام الجندي لما طلبوه للاستشهاد لبس أحسن ملابسه وتزين بأكتر زينته وركب على الفرس بتاعه وراح قالوا له إيه ده؟ قال لهم هذا يوم عرسي أنا فرحان في هذا اليوم رايح مبسوط وبعض الشهداء كانوا يقبلون السلاسل التي يربطون بها واحد الشهداء من كثره فرحه بالموت اعطى للسياف مقدارا من المال مكافاه له كانوا مبسوطين اباؤنا الشهداء كانوا زاهدين في كل شيء فتركوا الدنيا ولم يحزنوا على شيء فيها ولا على احد فيها وكانوا مملوئين من الشجاعه فلم يخافوا وكانوا مملوئين من الثقه فقابلوا الموت بفرح وانبساط المعطي بسرور يحبه الرب وهم قدموا اكبر عطيه التي هي الحياه وقدموها بفرح وبسرور هم اكثر من الرحومين واكثر من الكرماء لان اي انسان رحيم او كريم بيقدم من ماله اما الشهيد فقدم حياته وتقديم الحياه اكثر من تقديم المال جايز اي انسان يقدم حاجات كتيره لكن لو جت على عمره ما يقدموش لو جت على حياته ما يقدموش ده بطرس الرسول جه وقت من الاولاء من الاوقات خاف وانكر الايمان امام جاريه لانه خاف ولو انه فيما بعد مات شهيدا ايضا الشهداء لم يخافوا كان الملوك والولاه والقضاه يتعجبون جدا من شجاعه هؤلاء الشهداء يتعجبون من صلابتهم من قوتهم من تمسكهم من نظرهم الى كل ادوات التعذيب دون ان يخافوا من معرفتهم بقصص التعذيب السابقه التي حدثت للناس دون ان يخافوا الشهداء دول جبابره ده مرة من المرات واحد راهب قال للقديس الأنبا بخوميوس قال له أنا عايز أروح أستشهد قال له ما تخليك قاعد وساكت قال له لا أحب أستشهد فراح مشي وهو ماشي لقى شوية بربرة من البربر قاعدين يرقصوا ويغنوا ويطبلوا ويهيصوا وحاطين أذان فيه مية ومنتظرين دبيحة يسلقوها في الأذان وأول ما شافوه طلعوا عليه بالحراب منظرهم يخوف قالوا له تعالى مبخر معانا للاصنام لان احنا عندنا عيد وهنقدم ذبيحه قال لهم ما اقدرش انا بعبد المسيح قالوا له يبقى انت الذبيحه بص لقى الناس وعينيهم بتبرق ومفيش عقل ابدا والحراب والسيوف والرقص والغنى وناس مش في عقلهم يعني مفيش تفاهم معاهم واخيرا ما قدرش يحتمل يعني لو ثانيه واحده وقال لهم لا هيذبحوه فلما لقى الحكاية اتقلبت جد أنكر الإيمان وبخر معاهم ورجع يبكي للقديس الأنبا بخوميوس قال له يا ابني مش قلت لك أنت فاكر الاستشهاد ده سهل مش سهل الاستشهاد ده مش سهل لكن الشهداء اللي كانوا شهداء بصحيح ولا همهم ولا همهم كل التعذيب لم يخفهم كل الآلام لم تزحزحهم في آلام كانت فوق طاقة البشر ومع ذلك لم تهزهم هزا يجدر بنا في هذه المناسبة أن نذكر ليس فقط شجاعة الرجال الذين استشهدوا وإنما بالأكثر شجاعة النساء وشجاعة الأطفال جايز الرجالة بطبيعتهم ناشفين لكن الستات اللي ممكن يخافوا من أقل حاجة لما يقفوا قصاد العذابات التي لا تطاق زي القديسة دميانة ولا القديسة رفقة ولا الأم دولاجي حاجة في منتهى العجب كانت نفوسهم أقوى من نفوس الرجال وكانت شجاعتهم أكبر من شجاعة الرجال وكان تمسكهم بالمسيح عجيبا حب لا مثيل له لا يوجد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحبائه ولا يوجد أحب من الله الشهداء أشخاص ماتوا مع المسيح فعلا ولذلك يعتبر موتهم مع المسيح كأنه معمودية واحد يجي يقول للص اليمين اتعمد امتى اقول له ايه هي المعمودية مش يعني نموت مع المسيح ونقوم معاه الشهداء ماتوا مع المسيح فهم المعمودية الأصلية ده احنا لما ما بنعرفش نموت مع المسيح بصحيح قم بنموت بالتغطيس بالطقس لكن دول ماتوا بصحيح ماتوا فعلا مع المسيح ولهذا ك- ما كانش بالنسبة لهم مهم المعمودية يعني بعضهم ناس كانوا بيؤمنوا في نفس اللحظة يشوفوا شهيد استشهد فيعجبوا يقولوا نحن نؤمن بالمسيح فيقتلوهم فيموتوا من غير عماد ويعتبر موتهم عمادا لأنهم ماتوا مع المسيح وقاموا معه وهذه هي المعمودية الحق في معناها الأصلي الحرفي وبعض من الشهداء كانوا من صفوف الموعوظين كان الناس اللي يقبلوا للإيمان ويطلبوا الدخول في المسيحية يقعدوهم في صفوف الموعوظين ويعلموهم الإيمان المسيحي ويشرحوا لهم قانون الإيمان لغاية لما يؤمنوا يعمدوهم فبعض من الموعوظين كانوا يستشهدون قبل عمادهم فكان العماد يحسب لهم استشهادا لأنهم ماتوا مع المسيح كانوا أيضا شهداء وشهودا للرب شهدوا للإيمان ونطقوا به واعترفوا به وكانوا سببا في إيمان الكثيرين الذين أعجبوا بشجاعتهم عشان كده احنا بنعتبر الشهداء من أبطال الإيمان الذين دافعوا على الإيمان بدمائهم وماتوا من أجله وشهدوا للمسيح ولم ينكروه وباعوا كل شيء من أجل الشهادة للمسيح كانوا في عز فترات الاستشهاد يخرجون في الطرقات ويغنون ويقولون نحن مسيحيون نحن مسيحيون كان البعض يذهب إلى دور القضاء حيث يحاكم المسيحيون ب- على مسيحيتهم ويقفون أمام القضاة ويقولون نحن مسيحيون ويشجعون الشهداء ويشجعون المعترفين الذين يتعذبون ولا يهمهم شيء يتقتلوا يتقتلوا وكانوا لما يعرفوا ان في واحد والي قاسي وصعب وبيموت الكل يقول يلا يلا بينا نروح نستشهد ويقابلوه في السكة ويقولوا له احنا مسيحيين ويروحوا له ساحة القضاء ويقولوا له احنا مسيحيين ويروحوا السجون حيث يسجن الاشخاص اللي هيستشهدوا ويقفوا امام السجون ويقولوا احنا مسيحيين ولا يخافون من شيء الواحد لما بيشوف الحاجات دي بيستعجب على الإنسان اللي بيسيب دينه علشان واحدة بنت ولا بيسيب دينه علشان آه، وظيفة ولا قرشين ولا يسيب دينه علشان خايف من حاجة ولا طالب طلب ايه الحكاية دي ايه الشغل ده امال الاباء الشهداء اللي كانت كل الاغراءات تقف امامهم ولا يهمهم وكل التعذيبات تقف امامهم ولا يهمهم وكل التهديدات ولا يهمهم لا يهمهم لا سيف ولا يهمهم لا سجن ولا يهمهم محاكمة ولا يهمهم تعذيب ولا يهمهم جلد ولا يهمهم حاجة أبدا كانوا أكبر من كل آلات التعذيب كانوا أقوى من الإمبراطورية الرومانية بكل قوتها وأقوى من قسوة المعذبين كانت نفوسهم كبيرة وكان إيمانهم عميقا كانوا بتوع إيمان تمسكوا بالإيمان حتى المنتهى لم يبيعوا إيمانهم إطلاقا لأي بأي ثمن مش واحدة تروح تتجوز واحد بروتستانت تعمل بروتستانتية تتجوز واحد شهودي قهوة تعمل شهودي ايه ايه الحكاية دي واحد يترك دينه علشان ي- يطلق مراته وياخد غيرها حاجة مش معقولة حاجة مش معقولة آباؤنا الشهداء كان الإيمان راسخا جدا في قلوبهم كان المسيح بالنسبة إليهم هو الكل في الكل وليس سواه مش عايزين حاجة من الدنيا عايزين يلتقوا بالرب كانوا يؤمنون بالأبدية ويرون أن الدنيا لا قيمة لها إلى جوار الأبدية كانوا لا يخافون من الموت لأنهم يؤمنون بالحياة التي بعد الموت ويرون أنها أفضل جدا وكل واحد فيهم يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح كانوا يؤمنون بالمسيحية ويؤمنون بالمسيح ويؤمنون بالحياة الأبدية ويؤمنون بفناء الأرض ويستعدون لهذا كله كانوا رجال إيمان ولم يشكوا إطلاقا إطلاقا لم يشكوا الشهداء كانت فيهم ميزة تانية مهمة إن المسيح بالنسبة لهم كان هدفا وليس وسيلة في ناس في العالم عايزين المسيح وسيلة المسيح يجيب لهم الخير والمسيح يجيب لهم البركة والمسيح يجيب لهم الراحة والمسيح يجيب لهم الوظائف ويجيب لهم الفلوس ويمتعهم ويبغدتهم ويعيشهم كويسين أما الشهداء فلم يأخذوا من المسيح إلا الألم والتعب والضيق والاضطهاد والعذاب والسجن والموت والتشهير ومع كل هذا كانوا فرحين بالمسيح نقول الكلام ده بالنسبة لواحد لما تيجي ضيقة تهزه يقول فين ربنا ربنا ده يبقى فين لكن الشهداء دول اترموا في السجن ما قالوش ربنا فين اتحكموا ما قالوش ربنا فين اتظلموا ما قالوش ربنا فين اتعذبوا ما قالوش ربنا فين اهينوا فحسبوا فخرجوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه كان المسيح بالنسبه لهم هو الهدف حتى في الضيق محبتهم بتزيد حتى في الالم محبتهم بتزيد نقول الكلام ده بالنسبه للناس اللي بيشكوا في ربنا منين ما يشوفوا ضيقه صغيره يقولوا ربنا ايه بقى فين ربنا ده او زي جدعون لما الملاك قال له الرب معك يا جبار البأس قال له الرب معانا لو كان الرب معنا فلماذا أصابتنا هذه الضيقات ولماذا أتعبنا أعدائنا ليه وإحنا مذلين لا يا حبيبي عيد الشهداء يوريك الناس اللي بيفرحوا بالضيق وبيفرحوا بالعذاب وبيفرحوا بالذل من أجل ربنا ويفرحوا بالموت هدفهم الوحيد هو المسيح مش عايزين مع المسيح حاجة تاني ادي الشهداء اللي كانوا امثلة ما قالوش للمسيح اول ما مشينا في طريقك ما لقيناش غير الغلب والضيق والذل والبهدلة المسيح قال كده قال في العالم يكون لكم ضيق وقال ما اضيق الباب وما اقرب الطريق اللي يوصل للملكوت فأول ما الشهداء شافوا الباب ضيق والطريق كرب قالوا بس يبقى وصلنا هي دي علامة الملكوت آباؤنا الشهداء كانوا جبابرة في إيمانهم وجبابرة في تمسكهم بالمسيح وفي تعلقهم به وبأن المسيح بالنسبة لهم أصبح الكل في الكل وليس سواه كانوا يفرحون بالأبدية ويعتبرون أنهم غرباء على الأرض لم تكن الأرض هدفهم ولا متع الأرض هدفهم كانوا غرباء على الأرض يشتهون ساعة الانطلاق ويفرحون بها كان وطنهم الأصلي هو السماء هناك المدينة الباقية التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الرب أما الأرض فترة غربة داود بيقول ويل لي فإن غربتي قد طالت علي الشهداء كانوا بيفرحوا باللي يقلل لهم فترة الغربة دي يتعب من الاستشهاد اللي بيحب الدنيا والحاجات اللي في الدنيا لذلك لما الرسول قال لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم كان درسا وكان إعدادا للاستشهاد وكانت الكنيسة كل حين والآخر تطلع كتب في الحث على الاستشهاد وتلقي محاضرات في الحث على الاستشهاد ويشجعوا الناس على الاستشهاد الأم تشجع ابنها إنه يستشهد الأم تشجع ابنها إنه يستشهد وتعلمه محبة الاستشهاد من صغره ومحبة الموت من صغره مش العيل الصغير اللي يخاف واحد يجرحه واحد يضربه أبدا ينشأ من صغره هو يحب الموت ويحب الاستشهاد من من هم عيال لذلك القديس قرياقس ابن يوليطة كان عيل صغير بتاع سنتين ثلاثة واستشهد وبرضه يقول المسيح وما فيش غير المسيح ويتعذب العيل الصغير ده ما فيش فايدة أبدا ما فيش فايدة أبدا متمسك بالمسيح من من عيل صغير من عيل صغير لأن كانوا بيحببوا الأولاد في الاستشهاد من صغرهم ما فيش ولد يقع على الارض امه تقول له اسم الله عليك يا ابني اسم الله عليك ده ايه ده اسم الله يحببه في الوقوع وفي التعويره وفي الاستشهاد ويحب الدم ويحب الموت و... وما يهموش ويبقى الايمان عنده كل شيء الاستشهاد يدل على الثبات في العقيده ثباتا لا يهتز اطلاقا مهما كان لا شيء يفصلني عن المسيح اطلاقا الكنيسه التي نبغت في الاستشهاد كانت عميقه في ايمانها كل العمق كل العمق علشان كده في ايام الاستشهاد كانوا كلهم بيودعوا يقولوا مش عايزين نثقل على انفسنا الأموال بياخدوها ويطرحوها عند أقدام الرسل يدوها للكنيسة كتير من المتزوجين ما كانوش يحبوا عيال ولا غيره عايزين يقدموا نفسهم للاستشهاد الناس كانوا بيحبوا البتولية كانوا بيحبوا الزهد كانوا بيحبوا الرهبنة كانوا بيحبوا الموت عن العالم كانت قلوبهم كلها تتجهز للقاء العريس الناس اللي بيمشوا في شهواتهم من الصعب انهم يستشهدوا اذا كان مش قادر يسيب شهوة امال هيسيب الدنيا كلها ازاي الناس اللي ما بيقدروش يصوموا ما يقدروش يستشهدوا لان اذا كان مش قادر يسيب نوع من الاكل ازاي يسيب الدنيا دي كلها مش قادر يسيب لقمة ازاي يسيب الدنيا دي كلها الكنيسة التي تدربت على النسك وتدربت على الزهد وتدربت على الصوم وتدربت على إذلال الشهوات واستعبادها وتدربت على الغربة وتدربت على محبة الأبدية وعلى محبة الله هي الكنيسة اللي قدرت تستشهد ولذلك الاستشهاد الاستشهاد كان قمة هذه الفضائل المتجمعة مش مجرد فضيلة اسمها الاستشهاد كان قمة هذه الفضائل المتجمعة واحد عايز يقابل ربنا تفتكروا اللي عايز يقابل ربنا تكون عنده خطية يكون ماشي في عمق التوبة وفي عمق الصلة بربنا ومستعد للموت في أي لحظة إذا كانوا أطهاراً وكانوا تائبين وكانوا مستعدين للموت في أي لحظة وكانت قلوبهم قلوب نقية تستطيع أن تقابل الله بلا خجل بلا لوم يبقى الاستشهاد ما كانش مجرد موت كان طهارة ونقاوة وزهد وإيمان وشجاعة وتمسك بالدين وشهادة للمسيح وجرأة عجيبة كانت موجودة الإيمان وصل إلينا ليس بسهولة لم يصل إلينا الإيمان بسهولة إنما وصل إلينا بدم هؤلاء الناس الواحد يفكر كده يقول يا رب لو ضعف هؤلاء الشهداء في ذلك الزمان كان الإيمان وصل إلينا مش ممكن كان ضاع الإيمان نحن نشكر هؤلاء الشهداء لأنهم حفظوا الإيمان لنا ودوخوا الإمبراطورية الرومانية وفضلوا ثابتين لغاية لما حفظوا الوديعة وقدموها لغاية لما الأباطرة الرومان نفسهم أمنوا وقالوا مفيش فايدة مفيش فايدة كثير من القواد كانوا ييأسون يصيبهم اليأس من شجاعة المسيحيين ويروحوا للولاه يقولوا مفيش فايدة مهما موتناهم مفيش فايدة مش ممكن هيتزحزحوا هؤلاء الناس مش ممكن يأس السيف ويأست المشانق ويأست أدوات التعذيب المرة وكلت الأيدي من القتل وأخيرا سلمت الإمبراطورية ذاتها وقالت مش ممكن لابد أن في المسيحية سراً يجعل هؤلاء الناس يثبتون بهذا الاسلوب ده في عذابات ما كانش ممكن ابدا حد يحتملها ازاي كانوا قدروا كان روح الله يؤيدهم بقوة عجيبة ان كانت العذابات فوق طاقة البشر فكان في قوة من الروح القدس فوق مستوى العذابات ايضا فالناس الشهداء دول ناس كانوا ثابتين في روح الرب وثبتهم في الروح كان بيديهم قوة وسلموا لنا الإيمان في استشهاد فردي وفي استشهاد جماعي يعني في مدن بحالها كانت بتستشهد مدينة إسنا مثلا مدينة الشهداء مدينة إخميم مدينة الشهداء تلاتين ألف واحد قاموا من دمنهور راحوا الإسكندرية عشان يستشهدوا كان في حاجات مش معقولة بلاد بحالها جيوش بتخرج لكي تستشهد كان الوصف فوق طاقة الحكام في ذلك الحين فوق طاقتهم ازاي الناس دول بيحبوا الألم بهذا الأسلوب ازاي بيحبوا الموت ازاي ما بيخافوش ازاي بيقدروا على التعذيب ازاي بيقدروا يسيبوا الدنيا أذهلتهم كل هذه الأمور لذلك نسمع ان اقصى الحكام كانوا بيخشوا في الايمان اريانوس والي انصنا اللي كان وحش كاسر لما ييأسوا من تعذيب قديس يبعتوه لاريانوس اخيرا اريانوس بعد ما قتل الاف المسيحيين واستشهد على يديه قديسون جبابره اخيرا قال له الرب صعب عليك ان ترفس مناخس وامن اريانوس والي انصنه ومات شهيدا من اجل المسيح عجب وكان الشهداء احيانا مزودين بالمعجزات وبالايات التي كانت تسندهم وكانت تذهل الناس كانت قوة الصليب معهم عجيبة القديس مارجرجوس سلموا له كاس مليان سم محضره احد الصحراء الصحراء الجبابرة سم نقطة منه تموت رشم عليه الصليب وشربه ولا جرى له حاجة لدرجة جه وقت على حكام الرومان افتكروا ان علامة الصليب دي علامة سحرية علامة سحرية بتنقذ المسيحيين واعتبروا الصليب من انواع السحر رسم الصليب ده سحر فبقوا يكتفوا المؤمنين فيرشموا الصليب براسهم كده بأي حاجة مجرد كده بالفكر ي- يرسموه لقوهم مفيش فايدة فيهم أنت تستطيع أن تنتصر على إنسان يخاف أما إنسان لا يهتم بالموت ويحتقر الموت ولا يخاف الموت فده يبقى إنسان ما تقدرش عليه لا تقدر تاخد منه ولا تدي ده صلب حصن حصين هؤلاء هم الآباء الشهداء الذين أوصلوا إلينا الإيمان إلى يومنا هذا عشان كده احنا كل يوم شهيد منهم نعتبره عيد عيد من الاعياد نقول تعيد الكنيسه في هذا اليوم باستشهاد القديس فلان ونعتبر موت كل منهم عيدا من الاعياد نحتفل به اعياد مجزاه على طول السنه ميت موت كل واحد فيهم عيد وبعدين بالنسبة للشهداء كلهم نعمل لهم عيد يجمعهم كلهم اسمه عيد الشهداء في يوم عيد الشهداء هذا نذكر فضائل كل هؤلاء الآباء نذكر فضائلهم لكي نتعلم ونذكرها لكي نشكرهم ايضا انهم اوصلوا الينا الايمان ولم يضيعوه في الطريق ولم يضيعوه في الطريق احتفظوا به سلموه بالدم وسلموه بالعذاب سلموه لكي نحن ايضا نثبت عليه ونسلمه للأجيال المقبلة نسلمه أيضا حتى بالدم للأجيال المقبلة وكما عاش آباؤنا جيلهم في شجاعة وقوة وفي صلابة وصمود وفي إيمان واعتراف بالإيمان وفي محبة للأبدية واحتقار للعالم هكذا ينبغي أن نكون نحن أيضا القديس أغسطينوس كان بيجاوب على سؤال واحد بيقول طب احنا مش في عصر استشهاد هل نحرم من إكليل الشهداء عصرنا مش عصر استشهاد هل نحرم من إكليل الشهداء القديس أغسطينوس رد رد لطيف خالص قال إن الاستشهاد يوجد في القلب أولا قبل أن يوجد في الخارج يعني هل أنت لك نفسية الشهيد وقلب الشهيد وفكر الشهيد هل عندك استعداد الشهيد بقلبه بعزيمته بفكره بشجاعته بإيمانه بصلابته بقوته باعترافه بشهادته هل عندك هذا إن كان عندك هذا في قلبك ولك نفسية الشهيد تحسب مع الشهداء هو الشهيد يعني بس واحد ذبحوه لا الشهيد دي نفسية نفسية معينة لها خواص ولها مميزات ولها علامات ولها صفات خاصة إن كان لك نفسية الشهيد تحسب مع الشهداء لأن لو حصل استشهاد فعلا بهذه النفسية هتستشهد أما إن لم يكن لك فتواضع وقول يا رب مشيني على قدي المفروض أن تكون لنا نفسية الشهداء يكون لنا استعدادهم تكون لنا صفاتهم ننفذها في هذه الحياة ولو بدون استشهاد ننفذ الزهد اللي موجود عند الشهداء ننفذ عدم محبة العالم ولا الأشياء التي في العالم ننفذ حب الأب... الأبدية ننفذ محبة المسيح وأنه يبقى هو الهدف وليس الوسيلة ننفذ الشجاعة اللي موجودة عند الشهداء والشهادة للمسيح والاعتراف باسمه ننفذ كل هذا ويبقى لينا نفسية الشهداء نمرن نفسنا عليها ونمرن أولادنا عليها يا ريت كل واحد من أولادكم تدقوا له الصليب في طفولته على إيده كل ما يشوفه كده على طول يعرف إن هو مسيحي ويتمسك بالصليب ده وياخد ولو في شيء من الألم الألم بتاع دق الصليب مش حاجة ده الألم الأصعب إن الواحد يتمسمر على صليب بالمسامير مش حتة مسامير خفيفة كده نعلم أولادنا الشجاعة والتمسك بالإيمان والاعتراف باسم المسيح مش يجي واحد يقول آه أنا خايف أعلق صليب أحسن أسقط في الشفو تسقط في الشفو تسقط إيه يا ابني خليك شديد وقلبك جامد زي الحديد بلاش الخوف ده والعبث بلاش الخوف خليك شديد وقلبك جامد واعترف بالمسيح ولا تخف ولا تخف نريد أن نربي جيلا من أولاد الشهداء نريد أن نربي جيلا له نفسية الشهداء حتى إن لم يستشهد نريد أن نربي جيلا على محبة المسيح وعلى محبة الأبدية وعلى غربة هذا العالم وعدم محبة شهوات العالم نربي جيلا على الشجاعه والجرأة وجسارة القلب والصمود والقوة ويبقى دول أولاد الشهداء